أيها الأحباب إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى وإن ما توعدون لآكل وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد نستكمل الحديث في سلسلة سلوك المسلم الملتزم أو ما هي الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في حياته وهفكركم إن إيه علشان الموضوع طول معانا قوي يعني بس كويس الحمد لله لما هيبقى عنوان سلوك المسلم الملتزم كطبيب بس تفتكر كدكتور يكون سلوك المسلم الملتزم كدكتور ازاي؟ ايه هي ايه هي اخلاق المسلم كدكتور؟ احنا اتكلمنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الله ومع الاب والام ومع النفس ومع الاهل ومع الناس ومع النفس الانسان يعني في مظهره وكلامه وبعدين سلوك المسلم الملتزم في الطريق وفي المواصلات وفي الفرح وفي الجنازه وفي الزياره وبعدين كنا مع الزوجه وفي البيت ومع الاولاد وبعدين كتاجر وكموظف وكحرفي وكخطيب وككاتب كتابه وطالب يبقى النهارده هنتكلم ان شاء الله لو ان المسلم ده طبيب دكتور يكون سلوكه ايه كمسلم؟ هو على فكره في فرق بين الدكتور والطبيب لان احنا احنا بنقول لغويه بس مش مهمه يعني يعني الدكتور هو اللي حاصل على درجه الدكتوراه اللي يسموه دكتور ديجري والطبيب هو اللي بيعالج معاه مثلا بكالوريوس في الجراحه مثلا او او معاه دكتور او كذا كده يعني. احنا جنبنا بقى سلوك النهارده اخلاقه طبعا انت عارف احنا الاصل فينا الاسلام وبعد كده بقى ده تاجر ده دكتور ده موظف ده كذا ده كذا لا الصنعه بتاعتك حرفتك مهنتك دي مستجده لكن الاصل فيك ايه؟ الاسلام عشان كده صبغه الله فالاسلام بيصبغ حياتنا كلها وبينعكس على كل تصرفاتنا بل بينعكس على مهنتنا. فبنقول قبل ما نقول سلوك المسلم الملتزم كطبيب نقول له الاول ان الطب رساله العطاء. الطب مهنه العطاء. الطبيب معطاء. بيعطي الحنان للمريض. بيعطي المشوره للمريض. بيعطي وقفه العلاج. تقدر تعتبر الطبيب الصبر الحنون ليك اللي بيخفف الامك اللي بيشاركك الامك فمهنه الطب رساله اعطاء هي التعب لراحه الله الدكتور بيتعب الطبيب بيتعب جدا علشان يريحنا لكن طبعا هي مهنه هي مهنه ووظيفه عشان كده بنفكر اخواننا وحبايبنا الدكاتره لقول الله عز وجل في سوره الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا يعني أنت تشتغل حرفي وأنا طبيعي وأنت دكتور وأنا مدرس وده كذا وده كذا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا يعني احنا لما اتولدنا كنا فاهمين ايه ولا كنا عارفين ايه الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وبعد كده بقى انت تخصصت في كذا وده تخصصت في كده يبقى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليه؟ ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية يعني أنا أشتغل عندك وأنت تشتغل عندي والناس بتقول يا رب لا ما فيش واحد فينا بيشتغل عن الثاني شوف الدكتور بيعالج المرضى والناس كلها بتروح له هو يروح للميكانيكي عشان يصلح عربيته والميكانيكي يستعين بالسباك والسباك يستعين بالترزي والترزي يروح يشتري من عند تاجر والسفر وهكذا يبقى صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يبقى الطب رساله ووظيفه وظيفه مهنه مطلوب مننا احنا ان احنا نتداول كبشر مين اللي هيصف الدواء؟ مين اللي هيصف العلاج؟ الدكتور ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداعى الله ده امره تداووا عباد الله فما جعل الله من داء الا وجعل سواء الا يعني كل حاجه لها علاج الا حاجتين الهرم يعني الكبر الشيخوخه يعني والموت اللي يعجز ويموت ما لهمش علاج لكن ما عدا ذلك يبقى ليهم علاج مين اللي هيقف العلاج؟ هو الدكتور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم لكل داء دواء لكل داء دواء كل مرض له علاج فإذا أصيب دواء برئ بإذن الله تعالى يعني لو قدر الله ان يجي العلاج بتاعك موافق للمرض اللي عندك يبقى برئ باذن الله تعالى باذن الله عشان برضه مرجعها الى الله ولذلك سيدنا ابراهيم صوت الشعراء لما قال بيسالوه ايه وادعوا لنا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قال إلى سيدنا إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين عد معايا بقى الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني عز وجل والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين يطعمني ويسقيني أه بس أروح السوق عشان آكل أشتري الطعام واذا مرضت فهو يشفي اه بروح للدكتور علشان يعالجني وده الامر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب دي مقدمه نسلم بقى كيف هو او كيف يكون خلق الطبيب المسلم او ما هو سلوك المسلم الملتزم كطبيب كدكتور هنا واحد الاهتمام بالدراسه والتفوق فهي يجوز منين؟ يجوز ان هو فاضي مش لما اتخرج بنقول خلي بالك يعني دخلت كليه الطب هتتخرج دكتور على فكره كلام للدكتور وللدكتور برضه يعني كمان من الاخ الطبيب وللاخت الطبيبه احنا بنتكلم دايما عن الرجال تجنيد للجنس دايما القران كده يتكلم عن الرجال كتجنيد جنس الرجال ولكن النساء داخلين في الخطاب يهتم الاخ الدكتور بمذاكرته كلام كبير جدا لان نص العلم هنا شر ما ينفعش واخد بالك يعني هنا بالذات في الطب ده ما تقوليش لا انا الحقيقه يعني مش مكين قوي ما ينفعش ليه؟ لانك بتتعامل مع ايه؟ مع ارواح تتعامل مع اعراض تعمل مع مرض ممكن اي تشخيص غلط يجي بحياه المريض فتقول بقى ما كنتش عارف قوي لا الكلام ده برضه يعني يتقال في حيطه ما يبقاش مش قد كده اتلخبطنا تعجنها هنرجع نجيب واحد ثاني يصلحها مش قضيه يبقى كسرنا فلوس بس لكن مع الطبيب ممكن نخسر حياه ممكن نخسر حياه ممكن يبقى في عاهه مستديمه ده من ايه؟ من جراء نص العلم مصيبه هنا نص العلم ما ينفعش والقرآن طبعا دين العلم يدعونا إلى العلم، الإسلام دين العلم والقرآن يدعونا إلى العلم، ويكفي إن أول كلمة نزلت على سيدنا النبي اقرأ تعلم عليه الصلاه والسلام اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علمه القلم علم الانسان ما لم يعلم عندنا سوره اسمها سوره القلم القلم نور والقلم وما يسطرون ربنا بيحلف بيه وطبعا ربنا يقسم بمشاكل المخلوقات اما المخلوق فلا يقسم الا بالخالق وهو الله عز وجل وسوره الجمعه ربنا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا انما يتذكر اولو الالباب اللي يعرف زي اللي مش عارف لا ده انا مش بقول لك كده علشان حتى الناس مثلا يعني تجي لك وتبقى مشهور ويروحوا يجوا عليك لا مش كده كلله كعلم حتى ودي والعلم دي هتحصل ودي هتحصل لما الدكتور بيشتهر بعلمه ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي العياده مسحوبه عليه ومهما رفع من الاجر بتاعه الناس برضه بتروح له ليه؟ يقول لك ده متين في العلم ده راجل تمام الحمد لله قال كويس فاهم كويس وهكذا يبقى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا ما يستووش لا عند الناس ولا عند الله وفي سورة المجادلة نبشر بالخير بقى في العلوم كلها وما فيها العلم اللي احنا بنقوله النهارده يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات شوف بقى اوتوا العلم ربنا بيرفعهم درجات وصدق الله القائل في سورة فاطر انما يخشى الله من عباده العلماء الله لفظ الجلالة هنا مفعول به بس مقدم والعلماء فاعل مؤخر انما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء هم اللي بيخشوا الله كل ما ازددت في العلم كل كلما ازددت خشيه من الله عز وجل يبقى نمره واحد الاهتمام بالدراسه والتفوق وتبقى ما شاء الله كده كمسلم يشار اليك بالجمال ادي واحد اثنين اتخرجت بقى وهتفتح عياده اه مهمه دي عدم الغلو في الكشف معلش الله يكرمك لله لله خصوصا في عهد الرخاء اللي احنا فيه يعني العمليه ما هياش ناقصه الكوسه ب 2 جنيه صور الكوسه لان بلدنا كلها كوسه اول مره الكوسه تغلى يقول لك ب 2 جنيه ولا صور طب لما تبقى الكوسه ب 2 جنيه بقى العرق كام ولا بقى الغاليه فمصيبه والله مشكله فهنبقى من كوفه ولا من اخواننا الدكاتره الله يكرمهم يا رب خف الله يكرمك يعني الاخ الدكتور المسلم يعني يبقى كشفه بسيط لان اصل اللي عايز يكسب وي- ويعني ويتغنى قوي ما, ما, ما ياخدش مجال الطب لا مش هينفع والله صدقني لان اصل الطب مش بين تكتل ولذلك من الخطا ان يقال مستشفيات استثماريه ايه استثماريه يعني؟ استثمار يعني ايه؟ تستثمر معاناتي تستثمر مرضي عشان تتغنى بيه ازاي الكلام ده؟ راجل معيش ادفع اروح فين طيب؟ اعمل ايه؟ وانا مريض مثلا يعني اموت مثلا بمرضي؟ سبحان الله يبقى يكون عندنا رحمه في قلوبنا لان الطب ما هوش وسيله للاسراع انا عايز في في تجاره في اي حاجه ممكن تحقق بيها الاسراع انما تحقق الاسراع عن طريق المرضى ازاي دي؟ ازاي؟ تستثمر معاناه ال- ال- ال- المريض عشان تحقق ثراء؟ لا يا اخي مش انت ده انت مسلم قلبك رحيم صدق الله القائل في سوره التوبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يعني ايه ولي؟ يعني محب يعني ناصر يعني صديق يعني يا اخي في رحمه بيننا وبين بعض في رحمه بيننا وبين بعض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري انما يرحم الله من عباده من الرحماء الرحماء والحديث الاخر رواه الطبراني الراحمون يرحمهم الرحماء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء يكون عندنا رحمه انا عارف طبعا ان الاسعار غاليه عليا وعلى الدكتور لكن انا ما بقولك ما تاخدش خالص لا انا بقول له بس يكون حنين في الكشف يكون حنين مني في الكشف يعني كده ايه بسيط مش لازم يغلي قوي ليه؟ ليه؟ حتى عشان المريض مننا لما بيروح لدكتور وبيلاقي كشفه حنينه على قده بيبقى مطلع الفيزا كده وبيقول ربنا يبارك له فيها ربنا يبارك له فيها احسن ما يقول كلام ثاني انا هقوله مش عارفين طب مش عارفين مش هقوله يبقى ما يغنيش في الكشف ما يغنيش في الكشف النقطة اللي بعد كده رقم كام؟ ثلاثة مش كده؟ عدم التعالي وعدم التكبر معلش احنا بننصح نفسينا كمان ننصح نفسينا وننصح اخواننا الدكاتره كتموت مسلم ملتزم لا تتعالى ولا تتكبر لان الشيطان ساعات يلعب بالدماغ واخد بالك يقول لك البلطو الابيض سماعه دكتور راح دكتور جد واسعى للدكتور طبعا غدا على الدكتور فتقوم تكبر في دماغه هو دكتور صحيح ما عملش حاجه انما يعني سبحان الله طب هو اتولد دكتور طب هينزل تربيته دكتور لا علاقة الا بالله طب الملائكه لما تساله هتقول له كنت بتشتغل ايه يا دكتور لا اله الا الله لا يا اخوانا لا لا المفروض ان احنا ما نتعالاش وما نتكبرش نتواضع ون- ونسلم كده كل ما ازداد علو كل ما ازداد تواضع ولذلك كل ما تتواضع كل ربنا ما بيرفع قدرك وبيعزك من تواضع لله رفع طيب عز وجل شفت ازاي؟ وبعدين انا بكبر ليا يعني هو سوره الاسراء ربنا يقول ولا تمشي في الارض مرحا مش كده يعني لا تخلق انك لن تخلق الارض ها ولن تبلغ الجبال طولا يعني شو ايه الانسان صحيح يعني سيدنا علي بيقول لك ايه إيه- ما, ما الانسان إيه الانسان عارف الانسان انت ايه من انت قال اولك نطفه مجرى مش جايين بالمني واخرك جيفة قذرة حلت كيلو حنين تربط وانت ما بين ذلك ما بين النطفة وما بين الجيفة يعني من اول ما تحرق لغايه ما تموت تحمل العبرة شايلين النجاة ضبط منه ماشي وسبحان الله يا اخوانا يقول لك انت الريح ريح الانسان لما يموت سبحانك يا رب شوف انت الحيوانات لما بتموت وذلك ربنا يجعلها القبر رحمه في سورة عدد ثم أماته فأقبره جعل له القبر يدفن فيه والشاعر يقول فلولا القبر صار عليك سترا لمسكنت الأباطح وطواهي بس ربنا ستر علينا في قبورنا فإيه الإنسان يعني ما نتعالاش ما نتكبرش نتواضع نتواضع لعباد الله والدكتور يتواضع للمريض لا حرج لا حرج ولو حكمت اللي هو بإيده يشتغل معاه بدل الحكيمه ولا مثلا بدل المتمرج ما جاش ولا مش شغلتي انا مش شغلتي كدكتور ان انا معلش يا سيدي ما فيهاش حاجه فواضع لله ما ده عبد برضه من عباد الله وده روح خلقها ربنا يبقى حتى لو حاجه مش مطلوبه منك وعملتها جزاك الله كل شيء وتعتبر تواضع منك طب لا انا اقول لك لا مش شغلتي انا ما قلت بس عاوز حاجه من الحاجات الشغله انت اللي هتعملها يجي التمرج يجي ولا يجي مش مش قضيه عمادي لا يا اخي مش انت ده انت ممكن في قلبك رحمه وبتتواضع بتتواضع وسورة لقمان سيدنا لقمان لما قال لابنه يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك قال له ولا ايه؟ ولا تصعر خدك للناس يعني ايه؟ يعني انت مثلا هنا كده ما جيش انا هنا كده مش هعمل لك ازاي بخدي؟ امشي خدي من قدامك كده واعمل دماغي كده مرة كده يعني يعني مين انت حتى ابص لك يعني؟ ايه انت يعني امشي مش انت لا اعمل كده أهو. قال له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور فاخطب في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يبقى دي كلها خلق عدم التعالي والتكبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة مثقال حبة من من خردل من كبر من كبر ما يخشش الجنة والعياذ بالله فالمسلم يتواضع أربعة من خلق الطبيب المسلم الأمانة الأمانة إنه يكون أمين إزاي يعني؟ أمين على العوراء ومن الأمانة إنه يشرح أسباب المرض للمريض ويشرح له كيفية العلاج دي أمانة دي شغلتك دي شغلتك إزاي؟ ربنا يقول في سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إيه يعني ربنا؟ إيه من ربنا كمان ربنا قال لا ده مش قدها فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها خفنا ولهم احنا خايفين منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وسورة النساء إن الله يأمركم بالأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يبقى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أي إلى أصحابها مين صاحب الأمانة هنا؟ المريض لأنك أنت دكتور أنا كده أنت كطبيب المريض أمانة لازم تكون أمين مع المريض أمين إزاي؟ أولا أمين على عورته ما تكشفش العوره الا اذا كان فيه ضروره سواء كان لراجل او لوحده للضروره وعلى القدر اللي بتكشف بيه خلاص استر استره من الامانه انك تستره ومن الامانه انك تشرح له المرض ده جاله منين عشان ما يكررش تاني ومن الامانه تقول له طريقه العلاج انك هتتعالج بالطريقه الفلانيه وهيبقى الوضع كذا كذا كذا كذا كذا يمكن لو عايز تخبي عنه حاجه بقى من حقك مش عايز يعرفها دلوقتي لان ممكن تاثر على معنوياته او نفسيته لكن في نفس الوقت من الامانه انك ما تهونلوش قوي اصل في واحد كده يا ما قالش لا لا لا كل انت عواقب انت عايز ايه طب وليه كده؟ يقول لك مش قادر اقول له لان المرض اللي عنده صعب ايوه ما بقولكش قول له صعب لكن في نفس الوقت لمح له كده حتى ان العمليه مش بسيطه عشان ما يتهاونش لان دي تعتبر من الامانه وعكسها عيبها ايه؟ اللي يقول في صحيح مسلم ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان خيانه لو كنت مريضك والعياذ بالله يبقى خنت الله بالقصد لان ده عبد لله وربنا اعطاك المهنه دي وائتمنت عليه مش الامانه زي ما قلنا قبل كده اربع اقسام في امانه من الله من العبد الى الله وفي امانه من العبد الى العبد وفي امانه اللي هي رزق الله للعبد وامانه اعضاء العبد اللي ربنا خلقها له فهنا الامانه اللي بنتكلم عنها اللي هي ايه؟ من العبد الى العبد يعني من الطبيب الى المريض. نمره خمسه سلوك المسلم المنسجم حسن المظهر. دي نقطه مهمه لانك مسلم. لما كان عن سلوك المسلم المنسجم انت كمسلم لازم يكون مظهرك مظهر اسلامي طيب آه يعني ربنا يقول في سوره الاعراف يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد الامر من ستر العوره وايضا في سوره الاعراف يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون فمن حسن المظهر يا ريت نرجع يعني يا ريت الاخ الطبيب اللي يسمع يرجع لشريط ان هو شريط سلوك المسلم منتجم مع نفسه عشان اتكلمنا عن المظهر وعن الكلام وخدنا الانسان المسلم من فوق لتحت الشعر يكون ازاي اذا كان ربي دقنه يبقى يا اما يفرقها يا اما ياخد منها من الصبر اللي ايه اللي يحكم به الهيئه الامام مالك يقول يؤخذ من اللحيه ما تحكم به الهيئه واسنانه طبعا سنانه لازم تكون بيضه كده وطيبه مظهره يكون حلو آه ملابسه انيقه البنط الابيض كده لطيف وكاتب عليه مثلا اسمه آه يعني اناقه المنظر والمظهر يعني سبحان الله يا اخوانا قلنا ان ديننا وعظمه اسلامنا بيقول لك انك تتزين لزوجتك شوف الدين يقول ايه؟ اني احب سيدنا عباس يقول اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي لي شوف شوف بقى درجه التزين توصل لغايه ايه؟ شوف بين الزوجه والزوجه ما فيش اي لكن لا فاذا كان مع الزوجه كده يبقى اولى مع الغريب بقى كمان مع الغريب وده اولى بقى المريض لما شاء ما الاقي خمسه دكتور كده فهو انا لابسه طيبه مكويه انيق ريحته طيبه جميله بقول لك يا ريت ترجع بقى للشريط بتاع سلوك المسلم الملتزم مع نفسه مع نفسنا كمظهرنا ازاي وكلامنا يكون ازاي علشان يبقى مظهرنا كمظهر مسلم مشرف للاسلام انت عارف الحديث اللي كنت بقوله لك لسه؟ الله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة من خردل من كبده قال رجل قال رجل خلي بالك يا رسول الله اني احب ان يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا ها انا احب دايما منظرنا كويس هدومي كويسه وجبهتي متجمعه كان فاكر ان ده كبر يعني فسيدنا عليه السلام قال له ان الله جميل يحب الجمال لا لا مش كبر امال الكبر ايه الكبر بصر الحق بصر الحق وغض الله بصر الحق انت عارف احنا انت بتبصر على النعمه ليه يعني ساب الحق وبعيد عنه ليه اهو ده الكبر وغمط الناس يعني ظلم الناس تعالي عليه لكن المظهر الطيب مطلوب كطبيب مسلم وطبعا لو اخت مسلمه بقى يبقى ما شاء الله على صحتها كده بتتفاضل واسعه مع البلط الابيض اللطيف السويد الفضفاض ان لو مثلا لو كان قصير شويه الملابس من تحت فضفاضه واسعه من غير عورتها وستر نفسها. نمره سته سلوك المسلم الملتزم مع أو سلوك المسلم الملتزم كطبيب مع المرضى يعني. نمره سته القدوه الحسنه. يا الله شوف الدكتور بقى لما يبقى قدوه للطبيب ولازم يبقى كده. القدوه الحسنه ازاي يعني؟ يعني ما تعملش الغلط قدام العيان ده العيان جايلك وانت قدوه بالنسبه له فلما يشوفك انت بتعمل الغلط طب اذا كان رب البيت بالبطء باردا وده قيمه اهل البيت كلهم ايه؟ احنا سمعنا على كلام برضه يعني مثلا دكتور ويدخن قدام المريض يشرب سجاير يرجع المريض يقول لك ايه؟ ما انت بتقول لنا السجاير غلط ومش غلط وحرام اذا كان دكتور وحاططها بحنك وعمال يشربها وبتاع ويدخن يبقى مش حرام ده راجل ما شاء الله ده احنا مش عارف ايه ولا علامه الصلاه في وشه ولا مثلا سمته كله اسلامي زي ما بقول لك عليه سلوك المسلم كذا كطبيب يبقى بيشرب بيشرب سجاير مش حرام او يبقى مش غلط ولا مضره بالصحه اذا كان الدكتور بيشربها مش كده مش عشان كده بنقول لا الطبيب لازم يبقى قدوه ما يدخلش وما يلبسش ذهب يلبسش ذهب لا خاتم ذهب ولا جبل ذهب لانك الدكتور مسلم وقدوه وطبعا بقى ما دام مسلم يبقى ما فيش بقى لا حظاظه ولا امتيان ولا سلسله انت عارف كلمه السلسله الله يكرمك مش انت بقى يعني عامل لي سلسله وعمل لي مسابقات كده عملها رايحه جايه وبالتالي برضه ولا مسيكه عايز تمثل زي ما قلنا مسك في البيت في البيت لكن قدام الناس كده طبعا انت دكتور واقف كده وعامل حظاظه مطلع سلسله وبيمثل لا يعني هيأثر مش هو ابدا يعني ده طب بالله ده هيبقى قدوه ده لا يا راجل قدوه في يطلع العيان عدد المسيكه الاخرى يقول لك انا بقلده لا يا اخي لا ولذلك شوف ربك بيقول ايه بقى سوره البقره اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون افلا تعقلون سيدنا شعيب كان بيقول ايه لقومه سوره هود لما قالوا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه مش ممكن اقول لكم على حاجه ما تعملوهاش وانا اعملها ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه اريد وكنت الصف يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون ها كبر مقتا عند الله النصر والكره اشد ربنا يكره مين؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فاذا لابد ان يكون قدوه فمثلا ما تدخلش ولا تدخين انت عارف آه شوف بقى انت السيجاره كام النهارده شيل عمال انت ده هي العاده خلينا في الكرومات دي ولا الصوفه دي ولا يعني خلينا في العاده يعني مش هنقول ده كنت ولا مرلبون ولا بتاع يعني عشان يبقى دكتور هيشوف هيضيع اكتر هتبص 2 جنيه العلبه طب السيجاره تبقى بكام؟ طب ايه حكم الفلوس اللي انت عمال تنفخها في الهواء ده تقول بعمر الطاسه طاسه مين دي؟ طاسه ايه اللي تتعمر دي بتعمرها بيضه يا راجل انت تكنز نفسك ولا هنلعب اي حاجه لكن يا بتنفخ فلوس ربنا في الهواء وتصفر سنانك وتبعد صدرك وبعدين تقول ده لا يا اخي لا وبعدين اصلا يجي لك واحد يقول لك هي مش حرام لا مش حرام قول له امال ايه يا مولانا؟ واحد مولانا بس ايه يا مولانا؟ يقول لك دي مكروه مكروه قال له طب يعني ايه مكروه؟ قال له مكروه ايه مكروه خلاص مش حرام ده انا عارفه انه مكروه طب بتشرب كم مكروه يا حاج في اليوم؟ اقول لك مثلا علبه على الاقل طب يا اخي 20 مكروه ما يعملوش واحد حرام سبحان الله 20 مكروه في اليوم ده يعملوا خمسه حرام حتى يعني لو اهتم فيعني الله يكرمك طبعا السجاير لا برضه الايه؟ الذهب لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انت عارف والذهب والحرير الحرير والذهب حرام على ذكور امتي لكن حلال بالنسبه للايه؟ للاناث وسيدنا عليه السلام الحديث البخاري ومسلم ابصر في يد رجل خاتما من ذهب خاتم ذهب فنزعه وطرحه رماه في الارض وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده تحط حته من جهنم في ايدك وتقف في الصلاه كل مره تيجي عذاب جهنم وانت حاطط حته من النار في ايدك قيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى الدكتور قدوه للمريض والا بقى والعياذ بالله ينطبق حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم يوسف الرجل يوم القيامه فيلقى في النار والعياذ بالله فتندلق فتندلق اكتاب بطنه امعاءه يعني فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع اليه اهل النار ويقولون يا فلان ما لك الم تكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر يقول نعم كنت امر بالمعروف ولا اتيه ما اعملوش وانهى عن المنكر واتيه واعمله والعياذ بالله ظروف آه المسلم الملتزم كطبيب سبعه المحافظه على الصلاه ودي مهمه جدا يا اخوان لانك كدكتور بتبقى مشغول في العمليات او مشغول في المستشفى او عندك عياده فالدنيا هتشدك وهتقول بقى طب انا بخدم المرضى وبخدم العيانين والعمل عباده يبقى طبعا مش على الصلاه ما هننقي في العبادات شو العباده الحلوه خلينا معاها العباده بتجيب فلوس ويعني ماشي شغالين احنا فيها اهو والعمل عباده والعمل حق والعمل شرف لا لا لا لا لا فعلا العبادات كلها لله عز وجل لكن لما نيجي وقت عباده بنعملها وقت ثاني لعبادة أخرى بنعملها وهكذا المحافظة على الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمر فقال في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وفي سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا يعني فرضا موقوتا يعني إيه موقوتا؟ يعني محددا متحدد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني محددا بمواقيت معينه. وكما نعلم الحديث عن عبد الله بن مسعود لما سال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله يا رسول الله؟ قال الصلاه على وقتها او ما تسمع الاذان ايه؟ الى الدعاء والا والعياذ بالله هينطبق علينا بقى كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه يعني العهد الذي بيننا وبين المنافقين الصلاه فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه وسلم ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه طب الحل ايه؟ الاسلام هو الحل طبعا ازاي؟ افرض انا دكتور وداخل على غرفه العمليات هخش مثلا غرفه العمليات الساعه مثلا أربعة ونص أربعة وثلث أربعة وربع وبعدين أطلع بعد المغرب يعني مش هلحق العصر يبقى الحل إيه؟ وأنا بصلي الظهر أصلي معاه العصر جمع تقديم طب دخلت مش هلحق المغرب استنى لما تطلع من غرفة العمليات قول والجمع جمع تأخير أنت عارف جمع تقديم وتأخير جمع تقديم يعني جمع تقديم للظهر والعصر وجمع تأخير للفجر والعشاء ازاي؟ جمع تقديم وتأخير يعني لو صليت الظهر مع العصر في وقت الظهر يبقى ده جمع ايه؟ تأخير طب الظهر مع العصر في وقت العصر تأخير المغرب مع العشاء في وقت المغرب والمغرب ابدا لا ورضي الله عن سيدنا ابو بكر ويقول ان بدايه فرائض النهار ما يقبلها بالليل وفرائض الليل لا يقبلها بالنهار يبقى طبعا المحافظه على الصلاه. ثمانيه سلوك المسلم الملتزم كطبيب عدم الحلوه باللسان. الله امال عيش بالذات ايوه ما تخشش معايا ما تخشش معايا لوحدها لا لازم يكون معاها ايه؟ محرم. واحنا بنقول للاخت كده ما تروحيش عند دكتور طبعا الاولى والافضل الاخت بتروح عند اخت طبيبه لكن ما فيش او ما فيش التخصص ده او في طبيب حاجه في المهنه دي ما فيش مانع ان الاخت تروح له ويكشف عليها ابشر عدم الحلوه عدم الخلوة يعني ايه الخلوة يعني ما يخشش الدكتور مع المريضة في أوضة ويقفل عليه هو وهي ويقول لي بكشف لا لازم يكون معاها محرم ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم لا يخلون أحدكم بامرأة إلا ذي محرم يعني يكون معاها محرم يعني أو يكون هو إيه؟ محرم بالنسبة ليها محرم هو بالنسبة ليها يعني يكون خالها عمها ابن أخوها ابن أختها أه؟ ابن مثلا ابن جوزها لو مثلا دي مرات ابوه لو دي مرات ابوه مثلا اخوها كده يعني لكن هنيجي نتكلم عن الاوراق هنقول حدود العوره ايه والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم يحرم خلو الرجل بالمراه واختلاء الرجل مع المراه يخلو بها لا يقول في البخاري ومسلم اياكم والدخول على النساء لوحدكم يعني قال رجل يا رسول الله ارايت الحمل حتى القريب الزوج ابن اخو الزوج ابن عم الزوج ابن خال الزوج ابن خالها ابن عمها مثلا اخو زوجها قال الحم والموت الحم والموت الحم والموت الموت الموت الموت ثلاث مرات ويا ريت نرجع للشريط اللي هو سلوك المسلم الملتزم في الزياره وازاي بتكون الزياره عشان ما يحصلش اختلاط وخلوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما وقال صلى الله عليه وسلم وتركت على الرجال فتنه بعد اضر من النساء هل معنى اللي احنا بنقول ان الطبيب ما يختليش بامراه هل احنا شاكين فيه؟ هل احنا مش واثقين فيها؟ لا احنا بنطبق شرع بنطبق دين احنا ملتزمين بالاسلام فبنطبق كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو كويس الله اعلم بيها هي كويسه الله اعلم بيها ما نعرفش وليه؟ احنا نقعد نعمل كده ليه؟ لا احنا بنطبق شرع بنطبق شرع اسلامي ما فيش واحد يجتمع مع امراه لوحدهم حاضر يا رسول الله ما نقولوش بقى لا يا رسول الله ما دام هنا ابيض وهنا عمرها مش مهم يعني انا كلها ده زي اختي ده شغل المعلمه ده سيبه على جنب معلش عشان نتكلم في دين دلوقتي نتكلم في قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى نمرة ثمانية عدم الحلوة للمريضة إن كانت مريضة طب افرض هي دكتورة مثلا طبعا ما تكشفش على الرجال بقى المفروض يكشف على الرجال لكن افرض اضطرار ومفيش الا هي وبالليل ومش عارف ماشي يبقى برضه يكون معاهم ايه؟ محرم محرم من قبل الايه؟ ال- الاخت الطبيبة نمرة تسعة ودي مهمة جدا لاخواننا الدكاترة سلوك المسلم الملتزم كطبيب غض البصر غض البصر مع المرضى ها ومع الحكيمات ها ومع السكرتيرة في العيادة آه، الحكيمة بتشتغل حكيمة في المستشفى مالك انت يا دكتور مالها ها ايوه فاتح معاها الموضوع وتعالي واشكيلي واحكي لي ايه بتشتغل ايه انت ده كلام برضه لا طب ما انت كده هتبصلها طب يعني لو قلت لها هاكلها لا يا سيدي اسمع كلام الله عز وجل سورة النور قل للمؤمنين ليه للمؤمنين؟ اشمعنى يعني طب ما قالش كل الناس ليه لا لان المؤمنين هم اللي هينفذوا كما في سورة النور انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون ازاي؟ وسورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا مبينا واضح يعني فربنا يقول في سورة النور كل المؤمنين ها يغضوا من أبصارهم من الطبيعيين يعني القاعدة العامة انك انت بتبص بعينك اه لكن شفت حاجة غلط غض بصرك يغض كل المؤمنين يغض من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات برضه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الى اخر الايات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا علي ومعلوم من هو علي بن ابي طالب يقول له يا علي لا تبدع النظره بالنظره فانها بريد الزنا آه، نظرة كابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء تنصيب والاساس ايه؟ النظر يقول لك الحقيقه دي مش عارف اتعمل كام مليون وكاس النار مش عارف ايه والسبب ايه؟ عقد جاره السبب ايه؟ ناس كهرباء حته نفسها كده جابت الحقيقه وشوف الحقيقه مسجل ازاي وفي صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة وفي رواية الفجأة فقال افرض بصرك لأن زي ما أنت عارف لك الأولى وليست لك الإيه؟ الثانية وقلنا قبل كده عشان ما حدش يفكر الأولى بمزاجه اللي بعد الناس تقول خلاص مش هي الأولى عشان هي الأولى خلاص براحتي بقى أنت عايز مني إيه؟ طب إيه يعني حد الأولى؟ أنا كان مالك أنت ما دام الأولى خلاص مش هو اللي قالك الأولى؟ بس أنا هفضل أبص لغاية عيني تمشي بس هي دي الأولى انا بقى انا ما شفتش بقى اهو فتح حلو هفضل ابص لا يا اخي ده الاولى معناها لما تدرك ان ده حرام طب ازاي الدكتور يعمل غض البصر ده مع المريضه بس طب انا هقول لك انت هتسالها عادي مثلا اه عندك ايه تعيب طيب وريني اه طبعا انت عارف جسم المراه كله عوره ما عدا وشها وايديها وحتى وشها وايديها زي ما قلنا بعض العلماء اتكلموا فيها لكن خلينا مع جمهور العلماء اللي قالوا ان وشها وايديها مش عوره ها هيكشف على اي جزء في جسمها يبقى لازم زي ما قلنا يكون معاها محرم تداري عورتها وما تظهرش الا الجزء اللي هيكذب عليه الطبيب. يعني الله يكرمها يا رب مساء الخير، اخت كان جالها خراج وراحت جايبه طوطه ومحوطه على الخراج حواليه عشان ما يظهرش الا هو بس. بس. لان اللي حواليه ما فيهوش مرض ولا حاجه هيبص له ليه الدكتور؟ كده يبقى كده ايه؟ خلاص بص على الخراج بدا يعالجه انتهى غض بصرك. كشفت خلاص وعرفت ايه اللي عندها اه غض بصرك عنها وعن عورتها والا هينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري صحيح العينان تزني وزناهما النظر والاذنان تزني وزناهما السمع واليدان تزني وزناهما اللمس والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه فعجبت حق الله فعلينا الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين واللي عطب قادر ياخد فعايزين نقول نعمه ربنا ما نبصش ما نقعدش نهزر مع الحكيمات ونهزر مع الايه ونهزر مع الياس اللي بينه وبينها الشغل خلاص يبقى بغض بصري عنها قدر الامكان وبرضه السكرتيره في الم- في العياده كده بنفس الطريقه مش بقى خلاص بقى تداخل وهتخرج والعمليه واحد لا لا نتقي الله تبارك وتعالى في نظرنا. ثم عشرة سلوك المسلم الملتزم كطبيب. عشرة يا ريت والله نراعي دي ان المسلم كطبيب وانت بتوصف العلاج خلاص انت انت خلاص شخصت المرض عرفت اللي عنده ايه؟ اه اوصف العلاج بقى ها. هتقول له بقى هتاخد التريبتوميسين مش عارف بره الجين خلال الجين ها، المهم تقول للعيان بقى كده قبل ما تاخد الكلام ده كله ما تنساش تقول بسم الله الشافي يبقى ربنا اللي بيشفيه اه بس عن طريق ايه؟ عن طريق الدواء لكن مش الدواء هو اللي بيشفي لا لا زي انا على يقين ان ربنا اللي بيرزقني لكن عن طريقك بشتغل عندك عشان تديني مرتب لكن هو الله الايه؟ الرزاق مش كده او كده بالظبط تقول للمريض ان ان ربنا اللي بيشفي قبل ما تاخد الدواء تقول بسم الله بسم الله الشافي ويا ريت بقى وانت طبيب بتطبع الروشته بتاعتك تطبع من ضمن الطباعه انت كاتب فوق بسم الله الرحمن الرحيم دكتور فلان الفلاني مش عارف ماجستير ايه وتخصص ايه العياده الشرعيه ايه تليفون رقم كذا وبعدين قبل ما تكتب تكتب حرف ار وبعدين شرطه عشان تكتب توصف ال- ال- ال- الدواء يا ريت تطبع في الروشته تقول قال صلى الله عليه وسلم تكتب كده بالطباعه ده حديث في صحيح مسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك على الحته اللي توجعك في جسمك ثم قل ثلاث مرات تكتبها ثلاثه مش بتقول له تعالى تاخد الدواء ده ثلاث مرات لو لا دي برضه الحته للنبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله وقل سبع مرات سبع هس أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وبعدين تيجي تحت خالص بقى وتقول ندعو لك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أو تروح كده عليه النبي والسلام اللي هو بالشفاء شفاك الله عفاك مثلا زي كان وعاء شفاك الله عفاك لكن ممكن تكتب حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك ده لو كنت شاكك مثلا ان الموضوع فيه ايه مثلا حاجه لو حاجه فقال لي طب مش هقدر اطبع الكلام ده في روشته ماشي اطبع الكلام ده في ورق منفصل ها وتعالى بعد ما تكتب الدواء اللي انت بتكتبه في الروشته تروح ملبس معاه الورقه دي فوقها بقى فوق الروشته تقول له خد العلاج ده انا هجيبه من الصيدليه والعلاج ده انا وصفه لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بده وبعدين ده ده الطبيب المسلم ده سلوك المسلم الملتزم كايه؟ كطبيب يبقى دي كتابه الايه؟ الروشته. آه 11 سلوك المسلم الملتزم كطبيب كدكتور يعني اتقان العمل طبعا. لازم نتقن عملنا. اتقان العمل يعني ايه؟ يعني يكون عندك دقه في التشخيص. ها؟ وبعدين تنزل لما يطلبوك. فيها دكتور حاله تحت مفيش حاجه اسمها انا اتفرج على التلفزيون ولا انا قاعد مروق ولا آه، خليني مريح لحسن مش عارف ايه لا تنزل على طول دقه اتقان في العمل والتخفيف من توتر المريض ده برضه من ضمن الاتقان انك تتقن عملك لازم يكون عندنا اتقان في العمل اولا دقه التشخيص انت عارف العلاج اللي انت بتوصفه ده مترتب على ايه؟ على التشخيص لو شخصت صح هيبقى العلاج ايه؟ صح والعكس شخصت غلط مهما قعدت تديله في علاج العلاج مش هيجيب نتيجه لان التشخيص اصلا ايه؟ غلط فاحنا عايزين ما- الدكتور الماهر الحاذق الدقيق المتقن في عمله وطبعا الاسلام بيعلمنا دقه العمل انت عارف في سوره الكهف قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا المهم قال ما اتاني الله خير من الموت قال لهم ايه بقى؟ اتوني زبر الحديد يعني قطع الحديد مش قال لهم فاعينوني اجعل بينكم وبينهم رحمه عايز يقفل على يأجوج ومأجوج عمل ايه؟ قال لهم فأعينوني أجعل بينكم وبينهم رجل أعمل لكم سد كده آتوني زبر الحديد يعني قطع الحديد ها قعد يرصها حتى إذا ساوى بين الطرفين يعني بين الجبلين الحافة بتاعت الجبلين قال انفخوا قعدوا ينفخوا بالقرب حتى إذا جعله نارا النار بقى سيحت الحديد قال آتوني أفرغ عليه قطرا أحط عليه حاف من بره فما استطاعوا أن يظهروه ما عرفوش يطلعوا عليه وما استطاعوا له نقبا ولا عرفوا يخرموه من إيه؟ من دقة السنة فالإسلام بيعلمنا دقة السنة إتقان العمل إتقان العمل وعارفين في سورة النمل قصة سيدنا سليمان مع بالخير قيل لها ادخلي الصرح فلما دخلت هو كان عامل ايه؟ عامل ازاز وتحتيه ميه والحيتان ماشيه في الميه من دقه الصرح يتهيألك ان ده ميه عشان كده وهي داخله راحت عملت ايه؟ قيل لها ادخلي الصرح فلما دخلته حسبته فافتكرت نجت قال ده اكيد ميه وكشفت عن ساقيها ساقيها وفي قراءه ساقيها قال إنه قال إنه صرح ممرد من قوارير لا ده صرح ممرد أملا من قوارير يعني إزاز قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أنا كانت ظن إن هي إيه؟ ظن فيه وعايز أموتها يعني أو ظلمت نفسي بالشرك لكن شوف دقة العمل وإتقانه وكما نعلم جميعا ولونه مش حديثي اللي هو إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه نمرة 12 ودي مهمة برضه المسلم الطبيب لازم يتابع التقدم والتطور التقني التقني اللي احنا بنسميه التكنولوجي التكنولوجيا الحديثة يعني يعني يقرا دايما في الابحاث الجديدة ويتابع ويطالع احدث الابحاث اللي نازلة ويشوف الادوية اللي نازلة جديد والتطور التكنولوجي والتقدم التقني فيها ازاي؟ لان طبعا ده يلحق بيه ايه؟ اتقان العمل ها ويلحق به العلم لان هو مش بس اتعلم في الكليه وخلاص بعد كده ايه بيتابع في الحياه والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقطة يقول في صحيح مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، القوي في إيه؟ كل حاجة في العلم وفي البنية وفي المال وفي الصحة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أيوة في كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ايه؟ ما ينفعك فيحرص دايما على متابعة الابحاث العلميه والتقدم في مجال الطب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطهي ذكي يعني لما 13 سلوك المسلم الملتزم كطبيب مساعدة الفقراء والتصدق ازاي؟ يعني مثلا شايف واحد فقير ما ياخدش منه كشف او يرجع له كشف تاني حاله بالي يا اما يعمل يوم كشف بالمجان طب بالله عليك لو كل دكتور عمل يوم ببلاش شوف الوضع هيبقى ايه صدقه يدري عن حتى عن نفسه وعن عيادته وعن ماله صدقه يوم بالمجان او مساعده الفقراء ثاني ازاي؟ لما يجيبوا مثلا مريض فقير ومعهوش يجيب الدواء انت عارف الأبيات الايام دي دي بطريقه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل حتى العيا خلوه علينا استغفر الله المهم آه يعمل ايه؟ بيديله هو عينات ادويه ببلاش ممكن يديها للمريض يساعده بيها ممكن يديها للمريض يقول ربنا عز وجل في سوره الذاريات وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حق حق للسائل والمحروم يبقى بتزكي عنده وبتطلع انا عارف انك تطلع زكاه طبعا لكن اصلا ده تعتبر صدقات وربنا يقول في سوره ابراهيم يا ريت بقى معايا في الايه دي شويه قل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا من ايه؟ قال مما رزقناهم طب ربنا رزقك ايه؟ علم طلع منه رزقك مهنه الطب يلا انفق بقى منها على الفقراء خليها لله وخليها بلاش مثلا في بعض ايام او بدون كسب في بعض حالات وهكذا قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، لا حد هيعرف يشتري نفسه ولا صاحب هينفع الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر المنفق بالخير، يقول في صحيح مسلم: ما من يوم الا ملكان ينزلان يقول احدهما اللهم اعط كل منفق خلفا، اخلف يا رب على اللي يطلع، ويقول الاخر اللهم اعط كل ممسك سلفا، اخلف عليه. نمرة 14 من سلوك المسلم الملتزم كطبيب التحويل تحويل الحالات الى من هم اعلم عند عجزه عن التشخيص مهمه يعني افرض انا كطبيب مثلا يعني وجات لي حاله مش عارف في ايه مش عارف حاجه يمكن شاذه شويه آه، انت لسه شاذه مثلا حاجه يعني غريبه شويه مهمه شويه حاجه زي كده اعمل فيها ايه؟ ما اقولش بقى لا انا لازم بقى اجرب فيه واجرب في العيان وافضل بقى ايه وراه لا لا ربنا تبارك وتعالى يقول في يوسف وفوق كل ذي علم عليم سبحان الله يا اخي في من هو اعلم منك فقول له والله يعني انا رحم الله امرا مفعول به منصوب الفتحه رحم الله امرا عرف قدر نفسه انا يعني الحاله دي حقيقه مش عايز اتعبك معايا ما اقدرش اعرف فيها قوي لان عايزه تخصص دقيق فيا ريت انا احيلك الى دكتور فلان ودكتور فلان دول متخصصين احسن مني وكشفك اللي انت دفعته اهو اذا كان دفع كشف صدق دي تزيدك يعني تزيدك رفعه واعجاب عند الله اولا ثم عند الناس مش هيتقال عليك ما بتعرفش لا بدل ما يتقال عليك منه لله اللي خرمنا وعمل فينا وجرب فينا ولكن طلع لا آه لا حول الحالات اللي ما تعرفهاش لمن هم اعلم منك واظن عندنا درس في سوره الكهف سيدنا موسى مع الخضر لما سيدنا موسى وقف وقف في بني اسرائيل وبعدين واحد يقول لهم ذكرهم بنعم الله يعني وايام الله عليهم وقف واحد من بني اسرائيل يقول له يا موسى هل هناك من هو اعلم منك على هذه الارض قال قال لا فربنا اوحى اليه ومن ادراك يا موسى مين قال لك ما فيش حد يعرف الا انت بس ها طب روح بقى عشان تتعلم وكانت قصته مع سيدنا الخضر اللي كنا اتكلمنا عنها موسى مع سيدنا الخضر فيبقى تحويل الحالات في ايه؟ في الحالات اللي هي ما هياش آه يعني ما عرفهاش الطبيب ولا حرج فيها وفوق كل ذي وفوق كل ذي علم عليم. نمرة 15 سلوك المسلم الملتزم كطبيب الدعوة إلى الله. إيه ده بقى هشتغل داعي إلى الله؟ لا أه إزاي؟ هقول لك إزاي؟ يعني أنت راجل يا دكتور وجاي لك عيان أو بتعالج مريض وانت بتعالجه كده وريني في ايه لا ان شاء الله بسيطه باذن الله ان شاء الله ربنا يقدر لك الشفاء انت لو بتصلي ولا لا آه. والله يا دكتور انت الفرع ما تكتبش ولا حاجه والله انت مكتبش اه عشان كده شوف هذا اللي حصل لك من كده يبقى ان شاء الله ناخد عندي كده مع بعض نتعالى عشان ربنا يكرمك كده ان شاء الله هتمشي ازاي طريقه حلوه كده طريقه حلوه اهي يبقى دي دعوه الى الله بحد ذاتها ولعلمك انت لو عملت اللي انا بقوله لك ده اهو تبقى دي دعوه عمليه دعوه عمليه العيان داخل عندك مش محتاج انك تكلمه لسان حالك بيدعو الى الاسلام بالخلق الطيب اللي انا بقول لك عليه ده هو واللي وصلنا فيه لغايه 15 لغايه دلوقتي الدعوه الى الله في دمي كمسلم مهما كانت وظيفتي عشان سوره النحل ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وسوره فصلت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وسوره النساء لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس او معروف ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما يبقى الدعوه الى الله ذنبنا افرض انت مثلا جالك اضطررت انك تكشف على واحده مثلا تقول لها انت مش محجبه ليه؟ مين حرام عليك شعرك برضه باين كده ده كلام برضه ده كلام يا اختي ده كلام يا فلان ان شاء الله انا باذن الله ايه هديله الشريط تسمعيه شريط مثلا يرجع سلوك ان هو مثلا ايه حجاب المراه المسلمه ما هو بدل ما احنا بنتكلم ساعه ونص لا انا بتكلم فيه ساعه ونص 45 دقيقه على المراه ازاي الادله في لبس الحجاب وايه الحجاب و45 دقيقه تانيين عن الاعذار اللي هيقولوها اللي مش لابسين الحجاب يبقى لا ممكن تسمعي ده ان شاء الله وتجيبيه تاني معاك وانت مثلا بتعيد القصه عشان يعني عشان يشوفها التزمت ولا لا وهكذا 16 عدم صرف الادويه المحرمه ولا وصف الادويه المحرمه. تعرف في حاجات محرمه علينا. ساعات انت عارف اللي بيسمعوها انا مش بنقول لا حرام ولا حرام. اللي يدخلوا في الادويه حاجات حرام. مهمه الطبيب الحاذق ما ينفقش الادويه الحرام. لان الله عز وجل يقول في سوره المائده حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بها منخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والموقوذة والمتربية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ذلكم فسق فريش يبقى ده حرام ما ما ندخلش بقى حاجات من دي في الأدوية لو نفس الدواء ده فيه شحم خنزير الله طب ما هو الخنزير محرم يبقى الطبيب الحادث المسلم ده ما ياخد باله من الأدوية ومستشفياتها وينقذ البديل اللي ما فيهوش كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه ما ربنا هيحرم علينا حاجة ويجعل فيها الشفاء مش ممكن كل اللي ربنا بيحرمه علينا ده خط خط عنه يبقى شيء سيء بالنسبة لينا وفي أشياء تضرنا فعشان كده ما بي ما, بي ما يعني بيحرمها ربنا سبحانه وتعالى علينا فما يوصفهاش الطبيب المسلم. واذا بقى ما كانت اللي هي بس تضطر الى وقتها يبقى عرفها ثمن الاضطرار بقى فمن اضطر غير بال ولا عاد فلا اثم عليه. فمن اضطر وضع الاضطرار بقى واللي هيقوله الطبيب المسلم الحاذق. وبرضه هيدخل في عمليه عدم وصف الادويه المحرمه او كتابتها الفتوى برضه. ربنا يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الطبيب هيبقى اهل ذكر انت امتى؟ لما نيجي نساله بقى فلانه الفلانيه صحتها تعبانه وتولد مثلا زي ما انت عارف يا دكتور متابع حالتها هل يجوز لها الحمل ولا لا؟ يبقى هو اللي هيفتي يقول لها لا يبقى ممكن في الحاله دي يستخدم زوجها اسلوب العزل او اسلوب المنع الطبي او شوف الدكتور هيوصف ايه؟ هتبقى هنا دي ايه بقى؟ فتوى تعتبر دي فتوى من الطبيب نعم لانه يعتبر اهل ذكر يعتبر اهل ذكر في مهنته اهل ذكر في في مهنته وكذلك لما نقول الراجل ده يفطر رمضان ولا لا؟ فبرضه الاخ المسلم الطبيب يتقي الله تبارك وتعالى ويخاف الله في الفتوى اللي بيقولها لازم يبقى تمام فيها. اللي فات ده كله اللي فات ده كله اللي هو احنا قلنا ان الطب رساله وعطاء وقلنا سلوك المسلم الملتزم كطبيب انه يهتم بدراسته ويتفوق وما يغلوش ما يغليش في الكشف وما يتكبرش وما يتعالاش على الناس ويكون امين ويكون مظهره حسن ويكون قدوه صالحه ويحافظ على الصلاه وما تحصلش خلوه بينه وبين المريضه اللي بيعالجها ويغض بصره ويقولنا تكثر شده الاذى ويتقن العمل ويتابع التقدم التقني ويساعد الفقراء ويحول الى من هو اعلم منه ويدعو الى الله وما يصيبش ادويه محرمه. الكلام ده هو خاص بالطبيب والطبيب طبعا زي ما قلنا هيضاف عليه ثلاث حاجات زياده ايه هما؟ لو كان الطبيب ده عنده عياده عياده خاصه هيعمل اللي فات كله كطبيب مسلم ملتزم هيعمل اللي انا قلت عليه كله اللي فات ويضيف بقى لموضوع العياده ثلاث حاجات ايه هم؟ نمره واحد عدم الاختلاط في العياده للمرضى اللي منتظرين ازاي؟ يعني الدكتور يحرص كده على ان العياده بتاعته يفصلها يقسمها نصين مثلا بالساره يبني حيطه يعمل اي حاجه اللي بيها ان الرجال يقعدوا في مكان والنساء يقعدوا في مكان ما يقعدش الاثنين مع بعض لان طبعا الانتظار ده مثلا بياخد وقت هيفضل بقى ده باصص لدي وده باصص لده وده قاعد باصين كده هو اللي بياخد سيئات هو اللي بياخد معاه فيفصل الطبيب المسلم الملتزم بين الرجال وبين النساء في العياده مفيش اختلاط بيننا كمسلمين وانت عارف الكلام ده اصلا وقلنا الايات وهنكررها تاني بسرعه كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك كلام ان الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن آه ويبقى الدكتور بيحقق لنا الايات دهيت وبيساعدنا على ان احنا نطبقها وطبعا بنغض بصرنا فهو بيساعدنا في كده يبقى عدم الاختلاط بين الرجال والنساء في العياده. اثنين طيب عمال الدكتور ما يجي الناس قاعده مستنيه يبقى يحط قدامهم شرايط اسلاميه يسمعهم شرايط اسلاميه بالكوردر يقول للسكرتيره بتاعته كده او يحط مجلات اسلاميه يحط لنا الشبكه والموعد ولا ساعة ساعة وساعة صباح الخير ولا العمر والفقه لا يا اخي لا انت دكتور بص ملتزم حط مجلات اسلاميه مجله الوهي الاسلام الجوائز الاسلاميه وليه تقول للاخت اللي موجوده في كثير عبال ما تيجي تشغل شريط يكون اسلامي كده طيب يوم الناس وهم قاعدين المرضى تعرف مش هيلاقوا عبال الدكتور ما يجي ده حتى يمكن يوم غريب يتاخر شويه عبال الشريط ما يطلع ده ما شاء الله الحديث كويس كويس وطيب وهكذا يبقى يشغل شرايط ومجلات يحط مجلات اسلاميه وشرايط اسلاميه يلتزم بمواعيد الحضور لانه مسلم ملتزم ودي مهمه جدا مش يبقى الدكتور شكل المعيد من 7 ل 9 والناس قاعده من الساعه 5 مثلا وبعدين يجي الساعه 8 ولا 8 ونص يقول لك الدكتور هتتاخر ادي تليفون تليفون في العياده قول للسكرتيره قولي للناس انا هتاخر او مش جاي النهارده لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضمن صفات المنافق والعياذ بالله واذا وعد اخلف اخلف وهكذا فناخد بالنا من الثلاثه دول الاخرى اللي هو عدم اضطراب بين الرجال وبين النساء وتشغيل شرايط اسلاميه ووضع مجلات اسلاميه انتظار ان حضور الدكتور والالتزام بمواعيد العياده واذا كان في تخلف يبقى يذلل دول الثلاث حاجات اللي بيزادوا على سلوك الطبيب المسلم لما بيكون عنده عياده خاصه نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في اخواننا واخواتنا الاطباء والطبيبات وان يجعلهم جميعا قدوه طيبه وان يبارك في أيدي ايديهم وان يجعل الشفاء على ايديهم شكر الله لكم جميعا حضوركم وان استماعكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفرون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه النهارده في اسئله آه طيبه كويسه ممكن نجاوب عنها بسرعه. آه في اخت بتقول ان اخو انا كان نفسي تبقى على الطب والله بس انتوا ما تعرفوش انا هتكلم على الطب. آه في اخت بتقول زوج اخت ليا وقت دعا الأستاذ قال علي الحرام من أختك ما أنا هتكلم معاكي بعد كده وبعد كده طبعا رجع يتكلم معاه إيه حكم اليمين ده؟ هو اللي يجي يقول لنا مش انت هو يجي يقول ما معنى علي الحرام؟ هل ده يمين حسن؟ هل ده يمين حلف؟ ولا يمين طلاق؟ الطلاق نص على فكرة لما طلع في دماغي نعمل بس حاجه ايه ده بقى؟ سلوك النص الملتزم عند الطلاق احنا عايزين نطلق انا والله عايز اعمل شريط عن الطلاق واحكام الطلاق تقريبا اللي بنتهم فيه كتير فنحطه تحت بند ايه؟ نقول سلوك لا ينبغي مثلا بس لا لا ربنا شرع الطلاق سلوك المفروض المسلم ما يعملوش الا وقت الضروره يبقى عمل الشريط كده كده احسن هو هو اصل الموضوع طويل قوي يعني الطلاق بينقسم قسمين في طلاق بطريقه طلاق وفي طلاق بالكنايه الكلام اللي, بي... اللي قاله جوز اختك ده طلاق بالكنايه يعني ممكن يكون طلاق وممكن ما يكونش طلاق مين اللي هيحكم هو هو يجي يقول لنا كنت اقصد ايه لو لو كنت اقصد ان انا احلف يبقى يمين قسم يمين حلف نتكلم فيه بقى وانواع اليمين مش عارف ايه لا كنت ناوي اطلق يبقى يمين طلاق وبعض الاخوه زعلانين مني ان انا كنت شتمت ايه وصفت بعض المخالفين في الراي وصف زعلوا منه انا قلت شويه عيال او مش سامعين حاجه انت قلت مش سامعين حاجه لكن لو وصفت شويه عيال مش عيال بمعنى عيال اقصد عيال مش حريم يعني اخت ملتزمه ومتخافه ربنا ومتجوزه وبعدين بتقول انا اتولدت ثلاث مرات بعمليه قيصريه والدكتور كبير قال لي لو عملت مره رابعه هيكون خطر خلاص انتهت ولكن الدكتور اخ منسحب يحذرني بيقول لي اوعي تاخدي موانع للحمل اه ما انا هقول لك ليه؟ لان موانع الحمل اللي جايبها لنا من امريكا كلها بتجيب سرطان وبان ازرق ما تاخديش مدى حمل اعملي عمليه عزل مع الزوج عزل بالعزل الطبي او بانزال خارج الرحم لان قلنا قبل كده ان البرشام سبق ان علاج سرطان كتير جدا بيبقى سبب البرشام ولو ركبتي لولب هيلحم في جسمك بعد كده عشان تطلعيه هتعملي عمليه لكن لو انت خلاص كده وعايزه تكتفي بالثلاثه دول لان عمليه قيصريه بعد كده معناها خطر على صحتك ممكن تعملي عمليه رفض لا لا يا اختي لا حرج وكيل على الله لا حرج اخت بتقول امراه تزوجت ولكن دون رغبه منها امها ارغمتها على الزواج وهي كانت كارهه ودلوقتي ما بتحبش جوزها ومش طايقاه لكن خلفت منه اربعه تعمل ايه؟ بالله عليك ده كلامك يعني بقى انت بتستحمل بقى اللي خلاها استحملت اربعه تستحمل وتكمل بقى الكلام ده ما كانش يتقال دلوقتي يا اختي كان يتقال من يوم ما اتجوزت من يوم ما اتجوزت كنت تقولي لي انا لا طلعت ولا ابناك ولا انا رجاك بس كده انما مش بعد ما خلفت منه اربعه وعشت معاه الفتره دي كلها تقول له مش رايداك طب ده كلام وبعدين انا شوف انا انا لا اقتنع ان واحده تقول لي انا اتجوزت غصب عني ما تقوليش الكلام دي اكلة عمرك حد ياكلك طب بالله عليك حد ياكلك اكله غصب عنك شوف اسمع لقمه حتى تقول انا ما بحبوش ولا انا مش بتاكل هتعمل ايه؟ مش ممكن صار بقى الجواز بالعافيه؟ لا طبعا واحد بيقول حلف على زوجته قال لها لو رحت بيت ابوكي من غير انا ما اعرف تكوني محرمه عليا زي امي واختي راحت بكلمها راحت رايحه من غير علم هل يكتب عليها من جديد؟ لا لا هي مراته مراته